منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر مشاهدي الكرام كما تعودنا معكم أن يكون ضيوفنا في هذا البرنامج علماء الأزهر تعودنا أن نسمع منهم لكن في هذه الحلقة تعالوا لنسمع لنسمع عنهم تعالوا لنسمع عن حال المشايخ وهم بين أمل وبين ألم تعالوا لنرى هذه الحركة التي ظهرت على الساحة مؤخرا وهي حركة أئمة بلا قيود هذه الحركة التي صارت يعني تطفو على يعني يعني أولي على فم وزارة الأوقاف لتطالب بفي الدعاء بمطالبات قد تكون في كثير من الأوقات مشروعة مع التحفظ على هذا الكلام تعالوا نشوف لماذا سميت هذه الحركة بأئمة بلا قيود تعالوا نشوف أيضا أي سبب مسمى هذه الحركة وهم له مطالبات من الحكومة ومطالبات من المواطنين تعالوا نتعرف على هذه الحركة ونشوف إذا كان حد من المسؤولين في وزارة الأوقاف بإذن الله تعالى يعرض عليه هذا الأمر ونشوف تبعياته بإذن الله في الحلقة القادمة معانا من أبناء هذه الحركة الشيخ حسن عبد البصير وهو من أئمة أوقاف اسكندرية منورنا شيخ حسن اهلا بيك يا فندم ومعانا ايضا الدكتور خلف مسعود وهو من ائمه اوقاف الجيزه وكلاهما طبعا ينضمان لائمه اوقاف او بلا قيود تمام مظبوط تمام اهلا وسهلا مرحبا
خليني كده ابتدي مع حضرتك وانا عارف ان تدشين الحركه لسه يعني من اشهر قليله جدا لكن هذه الحركة راحت يعني راحت تأخذ صدى على بعض القنوات الفضائية وعلى بعض الصحف حتى داخل أروقة الوزارة خليني كده أسأل وأقول احنا شايفين يمكن بعد الثورة هناك حركات وهناك نقابات مستقلة موازية للنقابات الرسمية هل هذا ينبئ عن عدم مصداقية النقابات الرسمية وأنها لا تتلاقى مع حال من تعبر عنهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه نحن آه نسعد دائما حينما نكون في رحاب الأزهر آه لأنه رحاب متسع يتسع للأمة جمعاء كما يقولون من غانا إلى فرغانة ومن طنجة إلى جكرتا فهو رحاب متسع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتسع القلوب لمطالب العلماء ولحقوق العلماء حقيقة هناك ما يشبه الموضة اللي يبقى فيه نقابات تمثل العمال وتمثل الموظفين وتمثل غيرهم نعم في ثم تحدث أو يحدث أن يكون هناك نقابات موازية النقابات الموازية التي تخرج لا يمكن أن تكون قد خرجت إلا من رحم المعاناة ومن رحم الألم ومن مخاض صعب ولو أن النقابات الرسمية ولو أن الدولة في الأساس ترعى موظفيها ترعى علماءها ترعى العمال الذين يعملون النقابات ستكون في جانب الشورى والجانب الاستشاري للعمل ده وتطرح الآراء وتطرح الأمال وتطرح الآلام نعم.
حينما ينتقص دور دور الدولة تبدأ النقابات تظهر النقابات الرسمية تبدأ لو كانت تغطي هذا الحيز يبقى لا حاجة للنقابات الرسمية لكن تعجب أننا كدعاة وكأئمة وكأننا مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كما تحب أن تقول ليست لنا نقابة لا سابقة ولا لاحقة حتى هذه الساعة التي نجلس فيها ليست لنا لا نقابة سابقة ولا نقابة لاحقة ولا من حق حتى الإمام أن يوجد له من يتحدث باسمه وكان في السابق هذا الأمر له أسبابه هناك من يتحدث بفكر سياسي يقابله من يتحدث بفكر سياسي آخر يرده ويراجعه ويمحو أثره لكن العجيب آه، النظام السابق كان يعلم أن الإمام قوة وأن الإمام جذور وتاريخ وله عمق يتحدث من خلال القرآن ومن خلال السنة حضارة الإسلام وتاريخ الإسلام وثقافة الإسلام قوله لا يرد فكان لابد من تشتيت هذا الإمام لكن العجيب والأعجب أن يظل هذا الحال ساريا ومتواصلا بعد الثورة وكان ينبغي الإمام آه يعني هل يتصور أمة تتقدم أو ترقى أو تصل إلى إلى القيادة والريادة وإلى الخيرية والعلماء فيها على هامش الحياة لا نقابة آه مرتبات متدنية لأقصى الدرجات حتى لا يوجد آه آه أدنى الأمور نادي يجمع الدعاة والأئمة حينما يريدون أن يستريحوا من عناء الحياة طيب خلينا نتعرض شيخ حسن إلى هذا بالتفصيل في ثنايا هذه الحلقة لكن أنا خلصت من كلامك بأن لما تكون هناك نقابة موازية أو حركة موازية لنقابة رسمية بصفة عامة طبعا بعيد حتى عن نقابة الدعاء أو نقابة المهندسين أو شيء من هذا الأمور لأن برضو نقابة المهندسين عندها مهندسون بلا قيود نفس المسمى تقريبا يعني يبقى لا تلبي النقابة الرسمية متطلبات هؤلاء أو لا تعبر عنهم ما هو لازال السؤال طب ليه الدولة كانت مصرة في الماضي ان هي ما تعملش نقابة خاصة للدعاة هما ده يمكن يعني عفوا في اللفظ ده عملوا نقابة لراقصين وراقصات فلماذا لا يكون هناك نقابة للأئمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للإجابة على هذا السؤال باختصار يتطلب منا الرجوع أكثر من 200 سنة لورا الرجوع إلى بداية حكم محمد علي عندما جاء محمد علي وقبل محمد علي كانت الثورة الحملة الفرنسية على مصر نعم التي اجتاحت الأخضر واليابس في مصر وطأطأ أمامها الجميع وأعلن الغالبية الولاء إلا الأزهر الشريف هذه المؤسسة التي وقفت وما زال ونرجو من الله عز وجل أن تظل شوكة في حلوق كل من يريدون في الأرض استبدادا تمام.
أو كبرا أو تكبرا نعم
أدرك الغرب بعدما فشلت الحملة الفرنسية على يد مشايخ الأزهر واستطاع رجال الأزهر أن يأتوا بأول حاكم يعتبر باختيار الشعب المصري في ذلك التوقيت اللي هو محمد علي بعدها بقليل رأى محمد علي أنه طالما وجود هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ يستشيرهم في كل كبيرة وفي كل صغيرة يعقبون على كل أمر الله إذا لابد من تقييد أولئك المشايخ فقام محمد علي بما عرف بمذبحة الأزهر الناس بيقول لك مذبحة المماليك وعمل مذبحتين مذبحة للمماليك ومذبحة للأزهر اقترب من العلماء الأزهر فقرب بعضهم طبعا الناس كلها بشر نعم وأبعد البعض اللي مناوئ أبعده ومن يومها والأزهر دخل في دوامة مشايخ الأزهر دخلوا في دوامة لم يخرجوا منها حتى الآن واستمر الوضع هكذا يدورون حول فلك السلطة أو البعد عن السلطة حتى جاء الاحتلال الإنجليزي ووجد أن مقاومته تكمن في حقيقة الأمر في مشايخ الأزهر وفي علماء الأزهر قال من أين يأكلون هؤلاء بيأكلوا منين قالوا يأكلون من أوقافهم قال منين أوقافهم دول قالوا أوقفتها لهم الناس كان زمان الناس نعم.
يبني مسجد ويوقف له خمس فدادين تمام قال فماذا لو وضعنا طعامهم وشرابهم ومرتباتهم تحت أيدينا قالوا له إزاي قال احنا نعمل حاجة اسمها وزارة الأوقاف هذه الوزارة تبقى وزارة حكومية تتحكم في مرتبات الأئمة من نرضى عنه نعطيه ومن لا نرضى عنه نبعد نبعده ومن هنا استمرت أيضا معاناة الأئمة حتى وصلنا إلى النظام السابق أي نظام مستبد يا سيد الفاضل العدو الأول لأي نظام مستبد هو العلم والتعليم وصديق أي نظام مستبد هو الجهل والتجهيل العلماء دورهم كورثة للأنبياء أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور فهل تتوقع من نظام مستبد أن يحتفي بأئمة ودعاة وعلماء يحاولون إخراج الناس من النور إلى الظلمات طيب حتى لو كان مستبد آه، شيخ خلف لكن آه، أنا عندي كلام اللي وضع على على حد كلامك يعني نعم.
على حد قولك الآن بأن الذي وضع هذه الوزارة أو هذه الهيئة كوتشنر.
آه، ال- ال- الش- ال- اللي هو ال- ال- الكائن المحتل نعم.
لكن دي حكومات دول من أبناء الوطن أبناء يا سيد الشعب آه، سي- آه، نتكلم قبل الثورة ثم نتكلم بعد الثورة نعم.
ما قبل الثورة لا يستطيع أحد أن يقنعني أننا كنا نحكم بأبنائنا لا لم نحكم بأبنائنا إنما هو حكم المحتل لكن عن طريق التوجيه عن بعد نفس الأفكار نفس تمام.
تمام. الطريقة لكن كل الموضوع سحب جيوشه وترك أبنائه من العملاء المنتشرين في كل المنطقة العربية عموما وفي مصر على وجه الخصوص يبقى إذا كنا لا نملك قرارنا وبالتالي كان كان مطلب إفقار الدعاء أستطيع أن أقول لك كان مطلبا للكونجرس الأمريكي كان مطلبا للاتحاد الأوروبي لأنهم يدركون خطورة متى عاد الأزهر ورجال الأزهر نحن نتكلم أمامك الآن ونتكلم الشعب المصري الآن بصفتنا رجال الأزهر نعم.
هذه العمامة بغير هذه العمامة نحن لا نساوي شيء هم يحاربون هذه العمامة ويحاولون أن يفقروا صاحب هذه العمامة لكن الغريب والمستغرب كما قال أخو الشيخ أوهي الشيخ حسن أننا كنا فعلا متوقعين من النظام القديم أن يفعل ما فعل بأن يقتل بأن يبطش بأن يسجن بأن يسلط علينا أمن الدولة بأن يحاول إفقارنا في إطعامنا وفيه وفيه وفيه وكنا نتوقع أن هذه الثورة المباركة بما أننا في دولة آه، عربية دولة إسلامية دولة مسلمة آه، غالبية الأحزاب التي متصدرة للساحة الآن أحزاب إسلامية سواء كان الحرية والعدالة أو حزب النور أو حزب البناء والتنمية أو أو أو أو, أو حتى الأحزاب غير الإسلامية كنا نود من الجميع أن يتكاتفوا جميعا ليأخذوا بيد الإمام لكنهم وجدنا أن الجميع يتكاتف ليخفس بالإمام الأرض جميع وجدنا تجاوز كل المؤسسات في البلد تم الاستجابة لمطالبها يعني قد أقول قولا لا يصدقه أحد الآن أنا يا إخواني ويا شعب مصري لم نجلس الآن لنطلب أموال احنا مش قاعدين دلوقتي عشان نشحت ولا نتسول الإمام وآخذ من مقدمتك اللي انت قلتها إلى إما ما بين الأمل والألم احنا املنا ايه احنا املنا ان احنا نساعد في نهضة امتنا بس عاوزين حد يساعدنا في نهضة هذه الامة عشان نقدر نقف على رجلينا عشان نقدر ناخد جزء من حقوقنا كل المؤسسات في البلد كرمت كل المؤسسات اللي في البلد اخذ بشأنها بعد الثورة نعم بدا المؤسسة العسكرية مؤسسة الشرطة مؤسسة كذا الوزارة الفلانية ال- المدرسين في التربية والتعليم الكذا الكذا الكذا كل هؤلاء أخذوا وأنصفوا إلا الأئمة والدعاء جميل.
يفاجئ البعض أنا هقول مهم إن احنا كنا في النظام السابق على كده اللي بنتكلم عليه نعم.
كان بيدي الإمام تقريبا ما يسمى 350 جنيه تحسين جينا بعد الثورة الطائفة الوحيدة التي خصم من مرتباتها هم الأئمة والدعاء لأنهم خصم منهم بدل التحسين بعد الثورة انا برضو هرجع لهذا الامر لان في كلام الوزاره انها ممكن يرجعوا مره ثانيه ونشوف آه، قد تكون انتم مدافعون هذا الامر لكن خليني شيخ حسن انت قلت كلمه آه، يعني ان ما عندناش نقابه تعبر عننا حتى بعد الثوره احنا سمعنا ان في بعض الن- في نقابه خاصه بالدعاء اي نعم هي آه، تحوي آه، اساتذه الجامعه جامعه الازهر ومن ينتسبون الى الدعوه بصفه عامه كذلك ايضا يحتوي معهم آه، آه، ائمه الاوقاف لماذا تعترض على هذه النقابه التي قد تكون في الايام القريبه القادمه نقابه رسميه
والله في الحقيقة نحن لا نع- لا نقدم اعتراضا على نقابة للدعاة نعم لكن نحن نريد أن يمثل الدعاة تمثيلا حقيقيا نحن نريد أولا وفي الأصل وفي الأساس يعني ايه كلمه تمثيل حقيقي س- سأشرح لك نعم أولا آه، لابد أن ننأى بالدعاة عن التحزب والتفرق والتشرذم مم.
الداعية عمله أن يجمع ولا يفرق وأن يوحد ولا يشتت تمام أن يكون آه، ميزان للحياة أن يكون حافظا للأمن القومي لمصر لأن الإمام يعرف يعني إيه غرب يعرف يعني إيه صهيونية مسيحية يعرف يعني إيه صهيونية يهودية يعرف يعني إيه خطورة الفرس يعرف آه، من أين آه، ت- يعني يعني إيه غزو فكري يعني إيه غزو ثقافي يعني إيه غزو عسكري الإمام عمله آه، ودأبه أن كيف تنهض الأمة كيف ننجو من الهزيمة النفسية التي نعيشها في ذلك الوقت لأن مشكلة الأمة ما هيش مشكلة علمية فقط ولا مشكلة ثقافية فقط لا مشكلة أن, أن حدثت هزيمة نفسية للأمة نعم.
علشان أدخل في, ال- في الأمر مباشرة نحن الآن في في المادة الرابعة من الدستور الدستور بينص على أن الأزهر هو آه، الجهة الوحيدة المستقلة التي يسمح لها آه، ب- آه، بأن- بالإشراف على الدعوة.
بالإشراف على الدعوة كاملة طب هذا س- يعني سيؤدي إلى إيه طيب ما هو- يؤدي إلى انا انا انا عارف كلام حضرتك ومش مش هعديه ابدا يعني لكن ارجع له لكن ما دام ذكرت الدستور الان خلينا اقف شويه برضه مع النقابه ما هو الدستور نفسه بيمنع تعدد النقابات ما الموازيه هو- لا يعني زي ما بتاخد من الدستور ان الازهر يكون مشرف على الدعوه بصفه اساسيه وهو في المقام الاول هو المهيمن والمسيطر والمحرك للدعاء في مصر كذلك ايضا هذا الدستور يقول بانه لا يمكن ان يكون في مصر نقابات موازيه تمام.
اليس كذلك هو في, في, في, ال- في الأصل إحنا لابد من احترام الدستور كاملا وتاما تمام، تمام.
أنا لا, لا عن- ليس عندي بالأصل نقابة حتى أص- أصنع نقابة موازية أنا عندي نقابة مستقلة تعرض على مجلس الشورى وفيه أغلبية إسلامية كاسحة حتى الآن ويترصد لها المترصدون ويقف لها الكثير ولا تستطيع ولا حتى الآن لم تستطيع أن أن تأخذ جواز المرور حتى هذه الساعة اللي أنا أقصده ده مهم طب جدا ليه؟
هذا السؤال يوجه إلى مجلس انا كنت الشورى معاصر ل- ل- ل- لفتره انشاء النقابه نعم.
يعني يمكن اخونا لا، حسن اتفضل، اتفضل.
بيكونوا في اسكندريه لكن انا من من القاهره من الجيزه فانا معاصر بعد الثوره مباشره اجتمعنا كفريق من العلماء والدعاء اللي كانوا متواجدين في ميدان التحرير وفكرنا وكان آه، هذا الفريق متنوع ال- آه، الانتماءات يعني في اخوان في سلفيه في ازهريه قح في صوفيه كلنا اتلمينا في ميدان التحرير واول حاجه فكرنا فيها بعد ال- بعد الثوره مباشره ان احنا نعمل انضمام للازهر الشريف فتره المجلس العسكري مهم.
نحن ننضم للازهر الشريف تمام.
فشل هذا الامر مش هندخل الفشل ليه لان مشوار طويل بعد كده قلنا طيب لا اقل ان تكون لنا نقابه فاجتمعنا بالفعل وكونا مجموعه هذه المجموعه آه، اطلقت على نفسها في ذلك الوقت المجلس التاسيسي للنقابه تمام تمام.
واستطعنا في عصر الوزير القصي يعني نسال الله عز وجل ان يجزيه خير الجزاء ان يعطي هذه النقابه مقرا في مسجد الفتح في رمسيس وانا كنت واحد من ال... من اولئك الذين اقتحموا ذلك المقر ل... ليلا لان احنا فتحناه عنوه لان ما حدش كان عاوز يدينا حاجه فتحناه عنوه ودخلنا بالليل وبعد قليل فوجئنا بتصفيه هذا المجلس مم.
وت- وتم إحلال وتجديد من كانوا موجودين في الميدان التحرير والمكونين الأساسيين بدأوا ينحون جانبا ثم بدأ فصيل واحد بعينه ومحبيه أيضا يسيطرون على المجلس التأسيسي للنقابة قلنا ما عندناش مشكلة أهم حاجة إيه ليس من ليست القيادة ولكن من يقود ليست الرأي ولكن من يرفع الرأي توكلوا على الله نحن في ظهوركم مؤتمرات واجتماعات ورحنا وجينا تمام.
و- ويعمل موضوع ال- ال- نفاجأ بعد فترة من الزمن إني لا عندنا مشروع نقابة ولا عندنا مشروع كادر والمشاريع الموجودة مشاريع هواه ما هيش مشروع مدرسة مدروسة يطعن عليها بعدم الدستورية ونفاجأ بعد ذلك ان هي تقدم لمجلس الشعب ثم مجلس الشعب ما عندوش وقت فتسحب ثم يحل مجلس الشعب ثم يأتي مجلس الشورى فيقدم إليه القانون فيطلع ناقص فيرجع تاني فينقصوا الناقص وهم حاطينه تاني ومرجعينه تاني وهم الشيخ محمد الصغير اللي كان مستشار وزير الاوقاف يوم يسحبه وانا مش عارف الشيخ محمد الصغير ايه علاقته بالموضوع ده يسحب ويدخل ليه هو ايه علاقته اصلا بعدين يقال ان الوزاره هي اللي مع قدمت احترام دكتور محمد الصغير يعني.
لا انا بتكلم تمام، على تمام، الاشخاص لا لا تمام، لكن تمام.
هو ايه ايه علاقته بالموضوع تمام، ايه علاقته تمام.
بالموضوع نعم.
هو إيه، زميلنا امام وكل حاجه بس هو دلوقتي في مكان اخر نيابي تشريعي ايه علاقته وزاره الاوقاف بتقول لك انا اللي قدمت المشروع الشيخ سلامه المتحدث الرسمي بيقول لك احنا اللي قدمنا المشروع الشيخ عبد العزيز رجب اللي هو نقابه الدكتور جمال عبد الستار يقول لك لا ده النقابه اللي قدمت المشروع احنا مش عارفين مين اللي قدم المشروع وفي الاخر اللي يسحب المشروع مين الشيخ محمد الصغير يبقى لو انتوا قدمتوا المشروع والوزاره بعد ما تسحب المشروع من مجلس الشورى لا حس ولا خبر ولا اتكلموا ولكن الموضوع لا يعنيهم الادهى من كده انك انت تلاقي المجلس التاسيسي للنقابه المفترض اللي هو بيدافع وبيطالب حقوق الائمه اغلبهم ورثوا مقاعد بقى ما بين الوزاره وديوان عام الوزاره وخارج فما بقتش عارف مين مع مين ومين على مين هل الدكتور جمال عبد الستار المتحدث باسم النقابه ولا الدكتور جمال عبد الستار اللي هو آه، وكيل وزاره الاوقاف هل الشيخ عبد العزيز هو عضو النقابه ولا الشيخ عبد العزيز هو المفتش هل الشيخ عبد اللطيف هو عضو النقابه ولا الشيخ عبد اللطيف هو مدير اداره المش عارف ايه يعني صار هو الحكي والمحكوم ما ما بقناش عن- تمام، تمام.
الخلاصه يا استاذ عشان يبقى في الصوره والناس تمام.
تبقى فاهمة ليس لدينا نقابه المقر الموجود الان في مسجد الفتح والمسيس هو ملك للدوله واليافطه اللي موجوده عليه ملك لينا واحنا من الناس اللي دافعين فلوس اذا لا كو- لا توجد نقابه حتى هذا اللحظه وانا اقولها الان ليست هناك اراده سياسيه في تفعيل نقابه للائمه لا الان ولا بعدين طيب انا يعني آه، آه، برضو النقطه دي محتاجه توضيح شويه لان بعض الناس بيتكلموا ان ائمه بلا قيود يعني بعض الائمه اللي هم حاقدين على مثلا ع- اخوانه الدوله يعني خلوني يعني اكون برضو منصف في الكلام شويه او غير منصف يعني عشان ما تقولوش مني وبعض الناس يعني مثلا بيعلق على حضرتك يقول الشيخ حسن ما هو هو ده اللي وقف على منبر اسكندريه وقال انا اعلنت استقالتي من فوق المنبر وطلع دكتور محمد صغير على آه، شاشات القنوات وقال وانا من هنا بقبل استقالته فاصبح ان الموجود في النقابه دي آه، يعني آه، هو في المقام الاول كان وزاره الاوقاف دي شيء معين وبيلقون ايه آه، تجاهها او بيصوبون تجاه بعض السهام خلوني آه، اعلق على هذا الامر مع الشيخ حسن لكن بعد ما اخذ بعض اتصالات معايا الحاجه سناء السلام عليكم حاجه سناء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا وحياك عايزة حاجة بس سناء.
أنا ليا ملاحظة على الاسم فقط ماشي اتفضل. تمام أولا هم بلا حدود كيف حدود.
وكل شيء في بلا الدنيا له أول وآخر بلا وكل حد له حد إلا الواحد الأحد التسمية خاطئة لا لا.
وحد الخطأ في القرآن. طيب، طيب، طيب.
أئمة بلا قيود قيود.
دي ابتداء آخر دي لا انتهاء جميل.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده هي هي عاوزه تقول ائمه بلا حدود يعني لا، لا، هي مخصوص بلا يعني لا- قيود.
اه هي بلا هي بلا- قيود هي وانا بلا برضه انا قيود.
محتاج افهم اسمي ده وافش لا، لا.
ممكن أقول حاجة اتفضلي يا حاجه سنه بالسريعه لو سمحت عايزة أقول بس أئمة بلا حدود كيف بلا قيود لا، بلا هي قيود تقصد- هي بلا تقصد قيود معنى في دماغها هي ده المعنى يعني هي بتقول ان تقصد- احنا بلا حدود مالناش حل يعني نعمل لا لا السنة آه.
الصحيحة كتبنا احنا كمسلمين القرآن والسنة الصحيحة تمام.
ده علو لا، في التسمية لا، لا، دي تسمية فيها علو عن غير قصد عن غير قصد إذ كانت التسمية خاطئة فما بالنا بالمضمون أين طيب.
الهدى وأين التوفيق وجزاكم الله خيرا شكرا يا حاجه سناء وضح لها الله يبارك فيك.
هنوضح لها ان شاء الله معايا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حي الله وحمزه اتفضل يا ابو حمزه حيا الله الأستاذ أحمد غالب الله أن يبارك فيك وحيا الله ضيفيك ربنا يبارك فيك.
الكريمين أسأل الله الله أن يحفظك.
يبارك فيكم الله يبارك اللهم امين وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيد للأزهر هيبته ومكانته آمين.
الرائدة امين يا رب العالمين.
وأرجو من السادة العلماء الأجلاء آه، تعلمنا من الداعية أو الخطيب أو الإمام أو العالم الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عليه الأرض السلام.
أن يب- أن يبحث كيف يؤدي ما عليه قبل أن يطلب ما له تمام فأرجو ألا يكون شقاقا وتنازعا بين الأئمة وقد رزقنا بوزير أوقاف لأول مرة في تاريخ مصر رجلا نحسبه اختير الرجل المناسب للمكان المناسب الدكتور طلعت عفيفة أسأل الله أن يبارك فيه نعم.
ومعاونيه سواء كان شيخنا الشيخ محمد الصغير أو غيره ممن يعملون مع الدكتور طلعت أح- نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أتقياء يعملون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ولقد رأينا في العام الماضي الثلاثين ألف تأشيرة اللي بتأتي من السعودية آه، ل- لحج بيت الله الحرام كانوا يأخذونها علية القوم من وزارة الأوقاف رأينا في العام الماضي العامل الذي يعمل فراش او مؤذن يذهب الى اداء فريضه الحج وراينا نماذج لم نراها من قبل فانا ارجو من اخواني رفقا بوزي- بالسيد وزير الاوقاف دي ورفقا وجهه نظرك يا ابو بإخوانكم حمزه المسؤولين.
طيب هم هم انا بس هو ما أعتقد كانش برضه- وزير الاوقاف ما كانش الدكتور طلعت عفيفي في الحج اللي فات لكن مش لتصوير معنى بس كده مع القضيه الناس.
مشخصنه بين حضرتك لا، لا والدكتور خالص.
طلعت لا لا عفيفي.
واحنا لم الدكتور طلعت نتعرض عفيفي.
حتى الان ما فيش تعرض للوزير آه، تمام، إيه تمام.
ما هو وجه التعرض للوزير في المساله احنا طيب.
بنتكلم عن حقوق ائمه آه.
وحقوق دعاه وبنقول الاتي الكلام وضوحا يعني جميل لا ينبغي بحال من طب اخد الاحوال بس بعض السؤال بس اتفضل.
لان في ناس معاها الخط لسه اتفضل.
معايا دكتور اتفضل.
ملفت اتفضلي يا دكتور ملفت الو اتفضلي يا دكتور اتفضلي يا فندم الو اتفضلي يا فندم سامح حضرتك اتفضلي آه انا عايزه اسال الشيخ حسن عبد البصير
اتفضلي مع حضرتك الشيخ حسن اهلا وسهلا آه الشيخ حسن عبد البصير امام معروف آه، في اسكندريه في مسجد الشهداء هو يعني في- يعني عايزه اسال في الموضوع نفسه هو بيتكلم عن اضطهاد آه، الامام هو حصل له موقف شخصي يعني من الحكومة الحالية كان كان آم، يعني آه، حصل ايه في الاول الاضطهاد وصل مرحلة انه اعلن استقالته من على منبر حصل حصل المسجد نعم وما زال الاضطهاد مستمر للوقت الحالي ويعني هم بيحاولوا انه يشيلوا الامام لمجرد انه يعني معارض حاجات صح يعني مش حاجات غلط يعني لدرجة انه هيشيلوا الشيخ حسن عبد البصير ويبدلوه بامام تاني مجرد حضرتك انه مصرية عارض يا دكتورة الحكومة منفعل.
الحالية وبيطالب حقوق مصرية يا دكتورة الامام منفعل. آه.
هو شيخ يعني معروف كتير في المنطقة انه يعني شيخ كبير وله أهمية ومؤثر في الشباب والناس ككل يعني جزاكم الله خير شكرا جدا دكتوره مرفت طيب آه، يعني آه، أت- طيب اخر اتصال بس عشان أ- ارجع المشايخ مره ثانيه انا عندي بعض اللبس في بعض الامور المطروحه نقدر نوضحها مره ثانيه معايا مين حبيبه السلام عليكم السلام ابو عليكم.
حبيبه اتفضل اتفضل يا ابو السلام حبيبه عليكم يا أستاذ.
اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله احنا بنعزكم في الله ونحبكم في الله وربنا يوفقكم للطاعة والإيمان يا رب امين أسألك سؤال بس أوضح لك سؤال بالله يا أخي اتفضل ال- احنا من الب- من بنسافر من البلد أرياف مم.
طبعا وزير الاوقاف طبعا يعني بتمنى ان صوتي يوصل له وتوصل له بالله رساله ان في بعث المساجد في قريه يجي ثلاث اربع مساجد انت الواحد لو يخش يشوفهم ما ينفعش يتصلى فيهم اصلا مم.
يعني يا ريت انتوا اهل دين واهل علم واحنا كلنا بنجري للطاعه ولربنا وبنجري بنعرف الخير فين وبنمشي عليه في ناس متوظفه في المساجد في بلد اسمها إله قريه اسمها إله ولا واحد بيخش المسجد اصلا بيرا- بي- بيراقب ربنا ولا بيعمل بضميره ولا بي- بالمرتب طيب.
اللي هو بياخده يبقى حضرتك بتتفق مع الحاجة سناء لما بتقول أو بعض المسلمين بيقول زي ما الأئمة بيطالبوا آه، باللي لهم عليهم بعض الأمور اللي محتاجين منهم الأول ينفذوها وصل كلامك وصل كلامك يا أبو حبيب آه، أتوقف قليلا للاتصالات وثم أعود للمشايخ مرة أخرى وارجع برضو أنا هعرض نفس لا لا لا النقاط ده- ده لازم ال- ال- لا موضوع آه.
القيود ده طبعا لازم نعي- يعني لا نعرف- القيود و- آه.
وموضوع هل الأئمة- هرجع موضوع القيود مع حضرتك لكن خليني برضو نفس السؤال اللي سألت آه، الشيخ حسن عبد البصير وهو يمكن برضو متعلق ببعض المتصلين اللي بيقول ان بعض الناس اللي هم واقفين في حركة ائمه بلا قيود دولت ممكن يكون آه، بعضهم من النظام السابق او آه، آه، بعضهم مثلا آه، آه، يعني ينتقد حزب الحرية والعدالة بعضهم لمصالح آه، آه، ان يكون معارض بعضهم زي ما حضرتك مثلا قالوا ان الشيخ حسن عبد البصير وقف على منبر آه، سيدي جابر تقريبا في اسكندريه وقال انا من هنا اعلنت استقالتي جه دكتور محمد صغير هنا وقال وانا من هنا بقبل استقالته نعم ايه إيه- إيه اللي بيحصل بالظبط ايه اللي بيحصل مين دول وليه دول بيعملوا كده هو حضرتك سؤال لما يكون الإمام له رؤية في موضوع شرعي وبيتكلم عن الفرعونية المستبد- المستبدة والملك المحترم ثم يكون هناك من يجلس ويأخذ الكلام لنفسه أو لذاته ال- الم- الم- المفروض لو أن الإمام أخطأ يراجع من وزارة الأوقاف تمام أو ي- ي- يرجع آه، إليه أو يطلب فيجلس في آه، جلسة علمية شرعية يراجع في مقال طالما أن الإمام لا ينتمي لا لحزب ولا لجماعة ولا لفريق ولا ينبغي أن يكون الإمام بهذه الصورة من وجهة نظري أنا نعم.
برضه من وجهة نظري الشخصية لكن أن يطلب الإمام فيطلب ف... وتحت ضغط يطلب منه أن يكتب قرار بنقله من المسجد وهو بنفسه يكتب قرار يطلب فيه يكتب طلب بنقله من المسجد ثم الإمام لا يقبل هذا الكلام لماذا لا يقبل هذا الكلام لأن تلميذ جاد الحق لا يقبل هذا الكلام لأن تلميذ عبد الرحمن العدوي لا يقبل هذا الكلام تلميذ تلميذ إسماعيل صادق العدوي لا يقبل هذا الكلام تلميذ العز بن عبد السلام لا يقبل هذا الكلام لا أن- مجرد رأي ينبغي أن يكون آه، من يريد أن يقف أمام هذا الرأي يقف أمامه بالنقاش والفكر ليس بالضغوط ثم قبل الجمعة بعشر دقائق إمام يلبس زي الأزهر وتلميذ لعلماء الأزهر يجري في الشارع ينتقل من مسجده مسجد الشهداء ليخطب الجمعة في مسجد سيدي جابر لماذا أذهب إلى مسجد سيدي جابر في هذه اللحظة ثم أذهب إلى المسجد سيدي جابر قبل الجمعة بعشر دقائق ويأتيني قرار بال- بالانتقال قبل صلاة ال- ال- الجمعة بعشر دقائق ثم أذهب أجد هناك مظاهرة كبيرة حاشدة لمو... ل- في, في, في اتجاه فهم مني في خليك إن صريح خطابي- معنا خليك صريح لا، كان يعني.
هذا الاتجاه كان يؤيد الدكتور محمد مرسي لا حرج ان تتكلم وان تعرض المشكله السؤال كده ل- نعم.
ل- إذا كنت أنت فهمت أن أنا بعارضك أو فهم من كلامي هذه معارضة للإعلان الدستوري أو لغيره لماذا أذهب إلى مكان فيه مظاهرة حاشدة للتأييد ليه حتى نضع الأمور على محك ساخن على كل الأحوال هذا الأمر قيد التحقيق وقيد النيابة الإدارية والنيابة تأخذ فيه مجراه وقد اعترف المدير بأنه قد ضغط واعترف بأنه قد جاءته تليفونات من الشيخ قد ضغط محمد ولا عبد قد الر- ضغط عليك قد ضغط عليه ضغط وضغط تمام.
عليه ولكن تمام.
احنا مش عايزين نقول تمام.
ايه المساله دي المساله دي لا تهمنا يا في ترى في من الحساسية.
يعني آه، هنرجع- السؤال الاهم لا لا السؤال بقول- الاهم عايز آه.
حضرتك السؤال آه.
الاهم نحن الان ع- على عكس ما يقال لو اننا نعارض او نؤيد ما كنا ل- لنصنع حركه تقول انها حركه بلا قيود لا تنتمي لحزب ولا لفصيل ولا جماعه انما بتقول ايه بتقول ان المد... ان, أن... أه- أه- كل النهارده في انتخابات والانتخابات قد تفرز ما هو اسلامي وقد تفرز ما هو غير اسلامي تمام.
أهو- أه- هو كلنا مسلمين عامه لكن المسمات الموجوده قد تبر- تبرز حزب يساري حزب ليبرالي ثم هذا الحزب يشكل وزاره الوزير الذي سياتي سيكون تبعا لهذه الحكومه فيبقى الامام 55 الف امام تمام من من اسوان الى لعبة في الاسكندريه يده.
لعبه في يد مين أي لعبة وزير.
يد وزير سياسي جاي من حكومه سياسيه نحن نطلب نطلب اهو نحن نحن الذي يقال علينا نحن ايضا او نعارض نطلب ان ينتقل ان ينتقل الدين.
الدعاة وفقا للدستور الى شيخ ال- الى الى مشيخه الازهر هذه الجهه المشرفه على الدعوة.
على الدعوه وهي جهه مستقله لن تخضع ل- ل- لسياسه يعني ولا تخضع عاوزين لاحزاب تتساوي زي مثلا وزاره العدل لما يكون الوزير مجرد مستشار او وزير الله اداري يفتح عليك للمؤسسه الله, التي يتبعها الله مجلس يفتح عليك القضاء.
وبالتالي تنحونا جانبا عن السياسة ونبقوا نحن جانب للتوازن في الأمة طيب.
للحفاظ على أمنها آه، حفاظ, جزئية- حفاظ على استقرارها ج- آه.
و... وتبقى جميل، جميل. وصلت ولما لحضرتك.
نخطئ نعم.
يبقى عندنا مرجعية شرعية في الأزهر تحاسبنا أه، وصل كلام حضرتك آه، حتة لأن أنا قد أراجع الآن على رأي آه، آه، يعني سياسي من هنا أو من لا هنا.
أنا أنا فهمت جزئية حضرتك نعم.
مفهومة الآن لكن آه، آه، وزارة الأوقاف ردت على هذا الكلام في تصريح يعني قالوا إن إن إحنا مش مسؤولين على كل مساجد الجمهورية على معظم المساجد أو صحيح.
نصفها وقالوا إن إحنا لا نشكل ال- آه، الناحية السياسية عند الإمام في مسجدي أو أو لا نأمر الإمام آه، آه، بالدخول في معترك السياسة تأييدا أو معارضة أنا أنا أعرف ال- الرد لكن ممكن من الشيخ خلف لكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير فابقوا معنا
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او جيت هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد والأهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قم إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5800 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مشاهدينا الكرام زي ما شفتوا قبل الفاصل آه، قد ايه كان في شيء من الاحتدام كان بعض المتصلين طبعا غاضبين من مسمى الحركه ايه حركه بلا قيود بعضهم يعتقد ان الحركه ديت آه، آه، ربما تعارض الدكتور طلعت عفيف والدكتور طلعت عفيف مشهود بالادب والاحترام والعلم طبعا وهو استاذنا كلنا بلا خلاف الناس عندها توجس من هذه الحركة التي صارت الآن يعني تستضاف على كل القنوات الليبرالية واليسارية حتى والإسلامية مش يعني هل ديت مدعومة من من من اتجاه آخر أو من فصيل آخر علشان كده أنا هقف تحديدا مع كلمة دعاة بلا قيود شيخ خلف دعاء بلا قيود احنا اما جينا نختار الاسم الصراحة اه اه اجتهدنا شوية وربنا سبحانه وتعالى ألهمنا الفكرة تمام جت منين الفكرة جات من ان احنا كما اسبق اخونا قبل قبل الفاصل ان احنا ما لناش حد يمثلنا نقابه او ما يسمى نقابة بنقابة المهنية.
تحت التاسيس وهقول مجازا تحت التاسيس تمام.
لا تمثل الائمه والنقابه المستقله ايضا لا تمثل الائمه لان عليها بعض علامات استفهام فاحنا حبينا لا لا احنا واحدة واحدة أنا أنا أحب المصارحة تمام يعني إيه علامات الاستفهام في النقابة المهنية وانتوا طول عمركم منضمين تحت مسمى النقابة ما- المهنية حاضر ح- انا هكون معاك صريح للغايه تمام.
والخلاف في الراي لا يفسد الود القضيه آه.
الخلاف الرئيسي مع النقابه المهنيه ان المجلس التاسيسي القائم لا يمثل الا فصيل واحد ايه هو اللي هو فصيل جماعه الاخوان المسلمين مع احترامنا لجماعه الاخوان المسلمين و... و... وناس فوق دماغنا من فوق لكن كل الموجودين كلهم ينتمون و... و... وبالاسم 1 2 3 4 5 زي زي دكتور جمال عبد الستار زي الشيخ عبد اللطيف المناحي زي الشيخ عبد العزيز رجب زي الشيخ محمد عوف زي الشيخ شريف عصر زي الشيخ آه، نصر العشري هم دول كلهم اخوان وبعدين وقيادات في الوزارة اه خلاص هي النقابة للع- للعامل ولا طب للمدير هو ال- ال- لا، لا، الإخوان ده ال- لا، الفرد الأخ ده مش مواطن مصري لا مش خليك ما حقه- انا ما انا هقول اهو نعم.
انا هقول والله آه.
والله انا ان شاء الله هبقى أك- اكثر انصافا لهم من انفسهم تمام.
يبقى دي نقطه النقابه المستقله لا تمثل اما لان عليها بعض رموز عليهم علامات استفهام بانتمائهم للنظام السابق مم.
جات حركه ائمه بلا قيود اختارت هذا الاسم حتى لا يكون لها قيود من النظام السابق ولا قيود من النظام الحالي ولا قيود حزبيه ولا قيد من جماعه معينه يعني مطلقة لا م- المطلقة من كل شيء إلا من العادات والتقاليد وقبل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لكن لا لنا ولاء لأشخاص معينين لا في الداخل ولا في الغ- يعني ولاؤنا ليس لشيخ الأزهر ولاؤنا ليس لمكتب الإرشاد ولاؤنا ليس للإخوان ولاؤنا ليس للتيار السلفي ولاؤنا ليس للتيار الفلاني ولا الشمالي ولا الجنوبي ولا الشرق الغربي ولاؤنا لكلمة الحق من يحسن نقول له أحسنت ومن يسيء نقول له أسد يبقى دي اول نقطة احنا سميناها اما بلا قيود ليه عشان الناس ما تفهمش النقطة الثانية واللي هي مهمة جدا جدا جدا هناك فرق يا اخوانا ما بين الناقد والناقم نحن ناقدين ولسنا ناقمين يعني احنا مش مهم عندنا وما تعنيناش قوي قصة الاخوانة ولا السلفنة ولا اللبرالة ولا العلمانة والله لا تع... العلمانة تعنينا اه عشان نبقى حاطين ايه لكن ما تعنيناش غ- يا سيدي آه، آه، آه، اخون وعلى فكرة أنا بعترض على مصطلح أخوانة ما- يعني الكلمة حتى نفسها في لساني مش طالعة لكن أنا معترض على حاجة واحدة على الكفاءات اعتمد على الكفاءات أنت عندك كفاءات هات الكفاءات اللي عندك وأنا هبقى مبسوط بس اشتغل وريني أنا عندي اللي يجيب حق الإمام أيا كان اللي يقف في صف الإمام أيا كان احنا ما عندناش اعتراض على الدكتور طلعت حفيفي مطلقا لا على مستوى الشخصي ولا على المستوى الأدبي ولا على المستوى الفكري نحن تلاميذ للدكتور طلعت عفيفي وحتى هذه اللحظة نخرج من الاستوديو لو وجدنا له درسا الآن في المسجد اللي جنب الاستوديو سنجلس تحت أقدام الدكتور طلعت عفيفي لنتعلم منه أدبا وعلما لكن الأمر في إدارة الوزارة السياسية آه، آه، تحتاج إلى علم تحتاج إلى أدب تحتاج إلى أخلاق تحتاج إلى إدارة فنحن مع نحن في خلاف مع الشرعية نقر بالشرعية ونختلف معها ولسنا في خلاف على الشرعية هي الناس اللي مش قادرة تفهم اللي يقدروا يصنفنا دلوقتي يقول لك ده تحتوي أئمة بلا قيود على فلول النظام السابق أقول له قيادات أئمة بلا قيود أو مؤسسة أئمة بلا قيود معروفين خلف مسعود على سبيل المثال مش هتحدث على غيرها هتحدث عن نفسه أتحدى بفضل الله تبارك وتعالى إن حد يجي من المنطقة اللي أنا شغال فيها منطقة إمبابة محافظة الجيزة بقالي سبع سنين ويمسك عليا غلطة واحدة مع النظام السابق بل بالعكس عرضت النظام السابق على المنبر بل بالعكس بهدلت في أمن الدولة بل بالعكس منعت من الخطابة بل بالعكس كنت من الأئمة المترددين دائم التردد على جابر بن حيان بل بالعكس أنا في انتخابات 2010 عملت خطبة على منبر وموجودة على اليوتيوب حد أي كبير وصغير يشوفها سميتها تزوير الانتخابات والنهاية المحتومة للحزب الوطني يبقى مش عاوزين حد يزايد علينا وانت تابع النظام السابق 28 يناير سيبك من 25 يناير 28 يناير كنا في الميدان ما من مظاهرة ما من تظاهرة ما من تجمع إلا وكنا موجودين فيه بعمل من أقصاها إلى آخر حاجة اللي هو جمعة القضاء اللي كانت موجودة ما فيش مرة غبنا فيها ولا تكسلنا الأئمة والدعاء عانوا المرشح السابق الخاسر الفريق شفيق قدم للوزير الأوقاف السابق القوصي 90 اسم قال له هؤلاء ال 90 اسم من الأئمة والدعاء في القاهرة والجيزة والقليوبية بينادوا ضدي على منابرهم وانا كنت واحد من ضمن ال 90 فمش حد يقدر دلوقتي يجي زايد ويقول لك دول تابع النظام السابق زي ما الوزير مشكور بيطلع بيقول من يثيرون القلائق في وزارة الأوقاف هم أئمة تابعون للنظام السابق نقول للدكتور طلعت عفيفي نحن نجلك ونحترمك ونقدرك على المستوى العلمي والأخلاق والثقافي لكن الإدارة شيء تاني خالص ما يحدث في وزارة الأوقاف الآن والطريقة التي تدار بها وزارة الأوقاف الآن تمام.
لا ترضي الله تمام.
ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه تمام وسلم فليهدأ الشيخ خلف شوية لأن ال- أراك خرجت عن أصل شعورك الناس بتحسسنا يعني يعني يعني نعاد في النظام القديم نعم ونعاد في النظام الجديد يعني نقص اتقال علينا بين قوسين فلول واتقال فعلا من مضغن انه فلول, فلول بقى مرة ايه ده الواحد مننا مش لا يعني ايه فلول طيب ما اذا كان الفلول برضه هنتكلم اذا كان الفلول آه، احد اكابر الفلول يبعث له مندوب ليستقبله في المطار ويسمى شريفا ما هو انتوا انتوا قلبتوا الموازين بتاعه الفلول ما بقناش عارفين مين الفلول ومين اللي مش فلول طيب يا شيخ حسن عبد البصير آه، يعني آه، يعني حتى هذا الشيخ آه، خلف مسعود من ثوراته آه، نرجع لحضرتك مرة ثانيه حضراتكم دلوقتي عملتوا الحركة حركة أئمة بلا قيود هذه الحركة التي زعزعتوها في الفترة الأخيرة الآن أنا يعني اديني كده بعض ال ال ال الأهداف بتاع الحركة والإيه المشاكل اللي بيعاني منها الإمام ومن أجلها قامت الحركة لتطالب أو تفردت هذه الحركة تحديدا عن بقية النقابات المستقلة أو الحركات الأخرى سمع لي إيه بالظبط اللي عندكم هو الحقيقة احنا مطالبنا معروفة وليست آه، مخفية نعم.
ونظهرها في كل مكان احنا م- مطلبنا أن تكون الوزارة غير مسيسة الدعاة لا ي- لا يتجهون في- في- من جانب لجانب لا يق- لا يقعون تحت سيف المعز ولا ذهب المعز تمام الدعاة دعاة إلى الله بالحكمة بالموعظة الحسنة آه، في معرض التفضيل قال الله تعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم أبعدونا عن الجانب آه، التحزبي التفرقي ال- اللي يؤدي إلى التشرذم اللي يؤدي إلى التناطح لا نريد أن تكون المساجد كما هو يحدث نعم في آه، الحياة السياسية في مصر احنا شايفين عملية تناطح شديدة تنازح ت- شديد تفرق شديد تشرذم شديد نحن نريد أن ت- أن ي- أن أن يعو- أن تعود الدعوة إلى الأزهر الشريف آه، أن يعود كما قال الشيخ خلف مرارا وتكرارا الابن إلى أبيه الفرع إلى أصله بهذا سنتجنب يعني معلش يا سيدي كلمة قاسية شوية يعني آه.
آه. بعض الأئمة وخصوصا اللي هم بيؤيدوا ما- آه، ال- الوزارة الحالية يقولوا هو معنى الكلام ده ان الإمام الآن منفصل عن أبيه آه، نحن الآن منفصلون عن عن الأزهر الشريف الذي هو المحضن الرئيسي للدعوة والمحضن الرئيسي الذي خرج هؤلاء الدعاة بعد أن تخرجنا من الجامعة ابتع- ابتعدنا ابتعادا كبيرا عن هذه عن عن, عن أزهرنا ونحن يجب أن نكون متواصلين معه يعني هو نفس القصة برضو بعض الناس و- يقولوا يا شيخ والتواصل حسن، ده التواصل ده الأزهر الآن التواصل برضو لا هذا يعني التواصل يقال عنه الكثير لا لا هذا التواصل أصل كل المؤسسات يقال عنها الكثير والكثير تمام.
وكأننا نريد أن نهدم مصر كاملة ثم نع- نعيد بناءها هذا آه، كلام لا طب لو- هذا كلام غير لو رجعت الكلام هذا- اللي حضرتك هذا مرة كلام تانية على وزارة الأوقاف.
هذا كلام غير لائق لا ال- وزارة الأوقاف هي وزارة أوقاف من مسماها نحاسبها في- شوف لنرى أين هي الأوقاف وتقوم الوزارة برعاية هذه الأوقاف ت- ترعى بها الدعوة ترعى بها الدعاة ترعى بها السياحة الآن كما هي تفعل في شرم الشيخ والغرداء و- وأسوان آه، الأوقاف؟
آه ما ليه النهاردة الأوقاف ال- النهاردة الداعية إذا مرض ابنه لا ي- لا يجد مستشفى يذهب بها يذهب بابنه إليها وليس معه المال ليذهب إلى المستشفى آه، الإمام الآن بعد خمسة عشر عاما خمسة عشرة سنة في وزارة الأوقاف مرتبه 1100 جنيه خدت بال حضرتك والوزارة تعمل في السياحة وتعمل في هنا وهناك وتعمل في البناء وتعمل في التعمير وتعمل في استصلاح الأراضي وتعمل وتعمل وتعمل وهذا الكلام يعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة خدت بال حضرتك ثم الإمام أين هو الإمام ليس الإمام فقط والموظفون الإداريون في في في والعمال.
والعمال في أسوأ حالتهم يعني لابد للإمام أن يستجدي حينما تكون أمه في المستشفى أو أو زو- زوجه في المستشفى أو ولده في المستشفى ال 1100 جنيه يعملوا إيه حينما تلد زوجته ماذا يفعل الإمام حينما يمرض ولده والذي نفسي بيدي أنا بكيت من قريب حينما اتصل بي أحد الأئمة والله في الأسكندرية وإمام يعني ده في الدرجة الأولى كمان يعني مرتبه أحسن لكن أولاده في في الثانوية وهنا وهناك وزوجته مرضت يتصل بي يقول لي أبعت لك ورقي وتشوف لي حاجة قلت له أنا أنا كأنني قد هدمت من داخلي كأن بيتا ك... ق- ع- ع- عمارة كبيرة قد هدمت في داخلي فكيف قلت له لا تبعث لا ورق ولا تبعث أي شيء ولا بد إحنا نقوم كأئمة بستر بعضنا البعض في هذا الوقت إحنا عايزين الإمام يأخذ حقه ي... ي... ي- ع- الإمام يعيش حياة طيبة الإمام يس... الإمام النهاردة محتاج محتاج موسوعة ثقافية يقرأ فيها محتاج جورنال يقراه محتاج مجلة يقراها محتاج مجلة الأزهر لا تعود لا, لا تذهب إلى الإمام م- منبر الأزهر تعو- تعود إلينا ت- تأتي إلينا كل ثلاث أربع خمس شهور مرة خدت بال حضرتك النهاردة الإمام بدل الاطلاع بتاعه 18 جنيه يشتري بيها موسوعة إيه 18 جنيه آه 18 جنيه موسوعة فقه ولا مم.
موسوعة حديث ميكي ولا موسوعة مجلة ميكي لا آه، مجلة 18 ميكي.
جنيه ب 22 جنيه.
ال 18 جنيه ما يشترولوش جريدة يومية علشان ي- يستطيع أن يعملوش يواكب اشتراك العصر نت في فلاش.
ثم ثم ثم الناس مع الاتصال الآن من من أمهاتنا وأخواتنا اللي لا يعرفون ما نقاسيه نحن كأئمة يقولوا ال- المساجد مهجورة المساجد لا تؤدى فيها الدروس المساجد كذا وكذا مع أن المساجد التي يؤدى فيها الدروس بيبقى فيها م- يعني ب- ب- لا خيرات.
برضه- برضه فيها اضطهاد لو فيها مشاكل برضه نعم.
ما هي بتؤدى الدروس لكن برضه فيها مشاكل لكن في الآخر هذا الإمام الذي آه، يطلب منه أن يؤدي عمله وأن يواكب الواقع وأن يقرأ في السياسة وأن يقرأ في التاريخ وأن يقرأ في يا الحديث شيخ- وفي يا- يا التفسير شيخ وفي حسن، كل يا شيء شيخ حسن.
ب 18 جنيه في يا شيخ الشهر حسن نحن نوجه بدل الزي وجه الكلام ده لل- للسيد وزير الاوقاف وللدكتور محمد مرسي ووجهه للشعب المصري هل راى واحد من الشعب المصري قسيسا مع احترامنا ليهم اخوه لنا في الوطن او شركاء في الوطن قسيسا رايتم قسيسا يركب اتوبيس انت شفت بعينك قسيس ركب اتوبيس رايتم قسيسا يركب توك توك كل قسيس من القساوسه في مصر سياره عربيه واحنا مش بنقول عاوزين عربيه على لكن إحنا- على اثر كلامك شيخ خلف انا سمعت مره الدكتور احمد ابو النور في لقاء على التلفزيون المصري مع مذيعه بتساله ب- بواب التكلم بيتكلم عن نعم.
حال الدعاء وقال لها انا لو ظللت في الوزاره كان عندي استطاعه ان اركب كل يوم سياره تمام.
فهي قالت له يا معالي الوزير الكلام ده ازاي والعمليه زي ما كما ترى قال لا انا وزير لوزاره الاوقاف وعارف انا بتكلم ايه هل معنى الكلام ده مع احترامي لقام الدكتور طلعت عفيفي ونعاله على راسي يعني هل هو يعني يهضم حق ابنائه صلى على رسول الله نحن لا نظلم لا تظلمون ولا تظلمون يعني مش عاوزين نظلم الراجل يعني مش ماهوش وزير بقاله خمس سنين لكن نحن ننظر إلى الأقوال ثم نقارنها بالأفعال فنجد البون شاسعا مم.
ما بين الأقوال والفرق بعيد.
ما بين- يعني يخرج ال ال يعني آه، مع احترامنا للشيخ محمد الصغير مرة تاني بيرد اسمه في قناة الناس وقناة دينية وكانت زيادة ساعتها تقريبا 50 جنيه فيقول وبشر للأئمة زيادة 50 جنيه فيقوم أخونا خالد عبد الله يقول يا أولاد المحظوظة يا اولاد المحظوظه انا كنت عاوز اسال شيخ خالد عبد الله شيخ خالد عبد الله انت بتدي البواب كام بتدي اللي مسح لك العربيه كام 50 جنيه الاخ بيقول لك 15 سنه انا 10 سنوات مرتبي يا دوبك ال1000 جنيه نقول للدكتور طلعت عفيف خد انت ال1000 جنيه تعال سكننا واكلنا وشربنا واصرف على العيال احنا مش عاوزين حاجه الدكتور طلعت عفيفي بيطالبنا ان احنا نبقى حسن الهندام والمظهر منين حسن الهندام والمنظر يا دكتور طلعت ونحن والامام طوال فتره خدمته اللي كانت 35 سنه بياخد ست ازياء او ثمان ازياء 35 سنه اي اعلامي دلوقتي وحضرتك اعلامي لابد الحلقه الجايه تبقى ببدله مختلفه احنا الزي الواحد بنطلع بيه المنبر مره و20 و30 لغايه ما بيقرح والناس بتبقى شايفانا بنتبهدل في المواصلات يمينا ويسارا وشرقا وغربا وفي الاخر الجمهور يجي يقول لك دلوقتي آه، اصل اللي قاعد اللي ايده في الميه زي اللي ايده في النار يجي يقول لك الامام ما بيأديش اللي عليه طب ما تديني هي البنزين العربيه بتمشي الاول ولا بتحط لها بنزين الاول الامام الان سايب شغل اه في ائمه نعترف في ائمه سايبه مساجدها بس فين سوق توك توك شغال في مطعم شغال في قهوه شغال في شركه نظافه شغال في شركة نظافة يا شيخ سلامة يا شيخ سلامة يا عبد القوي الأئمة شغالين في شركات نظافة ليه؟ عشان السكن دلوقتي ب 500 600 جنيه إيجار أقل عيلين دلوقتي بياخدوا دروس ب 300 جنيه عشان دلوقتي يقدر ياكل كيلو لحمة بس كل أسبوع بمشتملاته ب 100 جنيه احسب 600 و300 و400 وشوف يدوني كام وشوف يكشف بكام ويتعالج بكام وشوف يقرا بكام ويطلع بكام ويروح بكام وبكام يا أخي ده المعلمين في جمهورية مصر العربية مع احترامنا للمعلمين المعلمين في جمهورية مصر العربية مليون معلم خليهم مليون و55 ألف الأطباء كم ألف 300 ألف طبيب خليهم 350 ألف طبيب وخدونا كده جنب الأطباء و- ومش بنقلب لنفسنا عشان نتفرغ للدعوة احنا بنقول عشان نتفرغ. احنا عاوزين نتفرغ لعملنا دلوقتي المقترحات يقول لك احنا هنوديهم يعملوا طابور الصباح في المدارس شفت يعني الإمام يطلع ولا ياخد بالجمعة ولا ولا ولا يدي ده طيب الأسبوع ولا طيب، يعمل ايه جميل، بالظبط جميل. طيب، اعتقد اعتقد كده ان مطالبنا وا- وا- واضحه هي واضحة، وا- بس أنا- أنا وا- برضه وليست أنا لها هسأل- اهداف وليست لها اهداف سياسيه لا، أنا هسأل ومع سؤال.
ذلك نحن نحن لسنا طيب.
طلاب لسنا طلاب دنيا جميل، جميل.
اللي انا عايز اقول لحضرتك ده مهم جدا لا لسنا- قبل ما تقول لي انا عندي برضو بعض الناس على التليفونات من فتره آه، يعني اخدتهم لكن خليني كده آه، آه، يعني اديك طرف الخيط اللي آه، احتاج منه آه، اجابه بعد الاتصالات ديت آه، يعني النهارده الام الكبيره اللي هي امنا مصر يعني آه، تنزف الان هل من ال- آه، من المعقول ان نطالب من امنا ان تعطينا من دمها في الوقت الذي تنزف أمنا إحنا؟
من دم من مكان هي- هي اخر أمنا طب انا اعرف بعد الاتصال معايا ام محمد ابو حمزه تاني معايا ابو حمزه السلام عليكم السلام وانا اسف جدا يا ام محمد والله ولا يهمك ولا يهمك سيدنا السلام عليكم اتفضل يا فندم مشكورة قناة الرحمة اللي بتقدم لنا هذا الملف ال- الخطير يعني وأنا بضم صوتي لصوت آه، فضيلة الشيخ آه، أولا بس إحنا إيه يعني فضيلة الدكتور آه، طلعت عفيفي على حمله عاطف آه، على حمله هم كبير جدا جدا جدا جدا ربنا ينصره تمام.
ولكن مسألة آه، الأئمة وأحوالهم المادية فعلا يرثى لها يعني أنا هذا التجربة آه، شخصية آه، أنا أعرف آه، أحد ال- الأئمة الفقهاء آه، العلماء في القرآن ومدرس قرآن آه، نعم.
لل- للمغتربين وربنا رزقه بولدين واحتاجوا في الحضانة إن كل واحد في اليوم الواحد يدفع له 500 جنيه في الحضانة هيقعدوا 25 يوم يعني محتاج 1000 جنيه للاثنين للتوأم يعني 25000 جنيه تمام.
راح لل- للمستشفى وللاسف الكبير مستشفى اسلامي راح قال لا- قال لهم انا يعني انا مدرس قران ولا ولا املك آه، يعني الازهر ما بيدينيش هذا ما- ما, ما باخدش الكلام ده قالوا له ملناش دعوه طب يعني الاولاد يموتوا ما ملناش دعوه الى أن ح- يعني ايه بفضل الله قد- قدر يتوفر له مكان في الحضانات المستاثرين اللي هي في ال- في في مدينه نصر وغير كده يعني يعني حال الائمه اللي هم بيعلمونا الدين طيب جميل، فعلا حالهم جميل.
يرثى له طيب و- وصل ولكن- وصل كلامك انا اسف جدا لاني معايا بعض سطع على الهاتف وانا عاوز ارجع تاني لضيوفنا معايا الاستاذ احمد السلام عليكم السلام عليكم استاذ احمد يا مرحبا يا فندم اتفضل مع فضيلتك احمد عبد الظاهر محمد المختص بقسم الشؤون القرآن اداره رعايه ثاني محافظه الجيزه يا مرحبا بك يا فندم اتفضل ولا انا بشكر فضيله العالم الرباني فضيله فضيله الدكتور طلعت محمد عفيفي لاختياره فضيله الدكتور مالك ليكون مدير آه، يا عم ده وكيل بي- مدير ده دوائر بيخدم على شغل خاص او ده وكيل او وزاره محافظه الجيزه والله يا استاذ محمد ده إحنا بيشكر واقفين طبعاً الوزير في عشان وزارة اختار وكيل الاتصالات الوزارة اللي والتكنولوجيا.
عنده وانت قال لك هو مين والله طيب يا- طيب هو هقول لك الموظف نجح.
انتهى الزمن ده لا، يا لا، لحظة، مولانا ده ده ده يخلص قول له انتهى لا اتفضل اتفضل يا استاذ احمد كمل كمل أيوة والله يا استاذ استاذ احمد بقول لك واحنا واقفين قدام وزاره الاوقاف في موظف من الموظفين الاداريين بكى بياخد مرتبه 1000 جنيه تخيل انه بيدفع 500 جنيه ايجار شقه طيب هو راجل أنا- واقف شغال.
لا، يا مولانا ده أنت بيشكر- تعجلت ده بيشكر يا شيخ.
الوزير معلش عشان برضه اختار بيقدم- الدكتور مالك وبي- تمام.
بيقدم واحده عشان النقد ما يبقاش حساس آه، طيب آه، آه، برضو ما يعني بتشارك المشايخ ايضا استاذ احمد نفس اوجاعهم آه، اتوقف كده على الصلاه بقى وارجع تاني لمشايخنا آه، مشايخنا الافاضل آه، الشيخ حسن قلت لحضرتك قبل ال- قبل ما تلقى بعض الاتصالات واقول أمنا آه، بتنزف.
قلت امنا بتنزف يعني هل من المفترض ان تنزف مصر وهي الام الكبرى ثم اطالب منها ان تعطيني لبنا من الناحيات الاخرى سألت عليه والله أنا هقول لحضرتك سؤال نحن نعرف قدر مصر وقيمة مصر وقامة مصر ونعرف أن مصر منذ أحمس إلى تا- تاريخنا هذا مصر قائدة ورائدة وهي قاطرة العالم العربي والإسلامي ونحن نتمنى لها النهوض والقيام لكن هو السؤال مطلوب من الدعاة أن يصلوا أمام الناس ويكونوا في مؤخرتهم ذلة ومهانة وضياعا للحقوق وانتهاء معنوي وأدبي ومالي وإلى آخره في و- و- ثم و- و- ونطلب منهم في في- مع في, مع في نفس الظرف أن يكون معلوماته الثقافيه كويسه تاريخيه كويسه تمام.
معلوماته دينيه كويسه نعم.
معلوم- كل لابد ان يكون مكتملا مهم.
و و و وبعدين قاعد قد- أما ويجلس امامه آه، آلاف ال- ال- ال- ال- آلاف من الجمهور تمام تمام مختلف الثقافات ومختلف الأفكار ومختلف الأعمال يعني حرف ومهن أطباء ومهندسين وغيرهم ويريد أن يغذي الجميع نحن نطلب منه كل شيء ولن نعطيه شيء في ظل أن الأطباء لا ينبغي عليهم أن يصبروا على ال- على آه، على مصر تمام لا يصبروا على مصر حتى تنهض والمعل- والمعلمون لا لا يصبروا على آه، مصر حتى تنهض المطلوب فقط على الإمام أن يصبر حتى تنهض آه، حتى تنهض مصر نحن إذا آه، قرر آه، علينا أن نأكل من خشاش الأرض وأن نأكل من آه، حشائش الأرض من أجل أن تنهض مصر فنحن أول من يلبي وأول من يسمع وأول من يطيع بل بس فليكن هذا الأمر نضع بس نموذج كده حضاري للمسألة يبقى فيه إيه يبقى فيه آه، نضع الكفاءة في مكانها نعم ما نضعش أهل الثقة لأن اللي ضيع النظام السابق هو وضع أهل الثقة في في في آه، بدل آه، أهل الكفاءة حتى خربت مصر تمام عايزين يبقى في حاجة اسمها فيها المساواة حاجة تسمى العدالة القيم والمبادئ التي جاء من أجلها الإسلام لو طبقت على الجميع نحن أول من يسمع وأول من يطيع وأول من يدفع حتى تتقدم مصر مصر حطين ومصر عين جالوت ومصر أكتوبر آه، مصر التي إذا قامت يتغير التاريخ العالمي كله مصر التي لا تقوم فقط من على على مستبد إنما تقوم من أجل أن توقف الطغيان العالمي مصر التي توقف الصهاينة عند حدودهم مصر التي توقف الغرب آه، القرصان عند حده لا هذه مصر آه، نحن آه، نلبي نداءها بالروح والدم طيب لكن فقط نحن نطلب نطلب بس نطلب نطلب ب- ب- بمجرد عدالة الطلب الدكتور محمد صهير كان معاه في في لقاء وذكر وقال أنا لما تكلمت مع الرئيس عن حال الأئمة فقال بنفسه هذا اللفظ الأئمة في قلبي في قلب مين؟
في قلب الدكتور محمد مرسي طب صلى على رسول الله إحنا- يعني احنا احنا اخترنا دكتور محمد مرسي نعم بصراحة يعني ولو عاد الزمان بنا لاخترناه لأن الإنسان بيقيم موقفه ونحن لا نساند محمد مرسي كشخص إنما نساند الشرعية تمام ساند الشرعية.
الشرعية دكتور محمد مرسي رئيس شرعي منتخب له كافة الحقوق عليه كافة الواجبات نحن أمانة في عنق الدكتور محمد مرسي ما من مرة تكلم فيها الدكتور محمد مرسي إلا وذكر الفئات من كبيرة صغيرة حتى سائق التوك توك والميكروباص إلا الأئمة والدعاء إلا وذلك احنا بنعد الآن لمسيرة ستخرج من مسجد النور في العباسية وستحط رحالها لا أمام باب وزير الأوقاف ولا أمام مجلس الشورى ولا أمام أي حد سنحط برحالنا أمام آه، المكان الذي يجلس فيه الرجل الذي انتخبنا نحن انتخبنا الدكتور مرسي ولم ننتخب الدكتور طلعت عفيف بعض المشاهدين ممكن يقول حتى أنتم دكتور خلف حتى أنا في ماذا؟
حتى أنتم تتحركون إلى قصر الاتحادية معذرة إلى الله لنعذر أمام الله سبحانه وتعالى يبقى مصر كلها معذورة بقى يا شيخ حسن لا لما بس- تقف قدام هذا لا القصر لا يا سيدي الفاضل أ- أ- من يغ- من يقف امام القصر ليكسر ويدمر ويحرق ويحاول ان يسحب الشرعيه بخلاف من يذهب ليحمل المسؤوليه وليذكر من نسى وليوقظ من نام نحن نذهب للدكتور محمد مرسي لنقول له انك انت المسؤول انت المسؤول امام الله سبحانه وتعالى ان اهنت العلماء فانت المسؤول وان اكرمت العلماء فانت المسؤول دي نقطه النقطه الثانيه يعني هي إكرام العلماء في الناحية المادية فقط لا مش الناحية المادية فقط يا أخي آه، يعني صن وجهي عن ذل السؤال هم.
هي دي مش كفاية الكرامة إيه الكرامة إنك مش ما تمدش إيدك لحد إن الإمام تبقى إيده من فوق ولا أنتوا عاوزين الإمام تبقى إيده من تحت ما هو ده السؤال إمام بيقول لك مش لاقي الحضانة لابنه فاتصل بزميله بيقول له ابعت له ورقك لو زميله ده ما لباش الطلب اشوف حد من الجمهور يلبي له الطلب وحتى سأل امبارح وزير الاوقاف لما طلع السيد المحترم معالي فضيله الشيخ الدكتور طلعت عفيفي كل الاوقاف دي فوق دماغنا يطلع امبارح ويقول نحن نبحث ان يمنح الامام 10% من تبرعات المساجد يا دكتور طلعت تؤكل الائمه من اقذار الناس الصدقه دي اوساخ الناس يعني ال- الحاجة الزايدة عند الناس انت ترضى ان الائمة ياكلوا من الصدقة دي وفي من الائمة من ينتسبون الى بيت ال بيت رسول الله اللي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ال البيت لا ناكل الايه لا ناكل الصدقة فانت هتعمل ايه يقول لك انا هاكلهم تاكلنا من الصدقة بتاعت الناس والجمهور اللي بيتصدق عليا يوم الجمعة دكتور طلعت فيسمع كلام ازاي ده ده احد العلماء الكبار جدا دخل عليه غلامه وقال يا سيدي نفد الدقيق نفد الدقيق يا اللي مش بتحسه بالدقيق نفد الدقيق قال قبحك الله أضعت مني أربعين مسألة 40 مسألة عشان نفرض الدقيق ده أم- امال كام لو مدرس الخصوص عاوز فلوس العيال والكهرباء والميه والجاز ولو عاوز لبس طب لو عاوز يتعالج يبقى كني نفد كل العلم الموجود طيب. احنا لا نطالب برضو عشان نبقى محطوطين في الصورة نعم. نحن لسنا مطالبتنا مادية المادية يا أخي أكرمنا أنا مش أنا بقول لك خد أنت ما احنا مش عاوزين فلوس بس أكرم الأئمة سكن الأئمة مش أنت وزارة الأوقاف مش بتبني مساكن يا أخي الفاضل هل تعلم أن مساكن الأوقاف يرتع فيها القريب والبعيد وأقل الناس رتعا فيها هم الأئمة والدعاء برضه لابد ان احنا حتى ده هم لا يقربوها لا يقربوها بالمرة.
برضه نعم، عشان نعم.
عشان يعني شيء بالشيء يذكر وحرام على وزارة الأوقاف برضه إن هي تفرق في التعامل ما بين الأئمة والعمال والإداريين حتى لا تثير أحقاد وضغائن أنا عندي العمال عندي العامل بياخد 500 جنيه أنا بقول لك أهو الوزير يعرف ما يعرفش العامل بياخد 15 يوم هنا و15 يوم يشتغلهم في أي حتة عشان يقدر يكفي العامل مرتبه ضعيف الإداري التاني مرتبه ضعيف طيب ال 350 جنيه اللي كان ذكرهم الشيخ آه، خلف من شوية هم كانوا جايين منحة من الرئيس السابق تمام طب ليه رفعهم وانا سمعنا من آه، أس- قرأت في اليوم السابع آه، من صاحب وحتى كلمت الصاحب ده وسألته يعني قال لي انا اخذت الخبر ده من آه، القيادات في الوزارة ان ال 350 هيرجعوا مرة ثانيه الكلام ده من شهر فات تقريبا يعني لكن في مبدأ عندكم في الاوقاف انا ما اعرفش حاجة الا ما اقبض في ايديا هل الكلام ده فعلا مظبوط وحتى الآن نحن ل- ل- لم نبلغ بشيء ولم تعد هذه الزيادة مرة ثانية تمام طب ليه رفعت اصلا رفعت آه، ده سؤال يوجه كان تحصيل للإمام لا هو أيام النظام السابق يا شيخ حسن كان خرجوا بعض إخواننا من الأئمة وراحوا مجلس وقفوا الشعب.
قدام مجلس الشعب فا- 200 رئيس 150 الجمهورية- إمام لا رئيس الجمهورية قال له- انقلبت الدنيا قال له يا زغزوقي دكتور زغزوقي يكفيهم كام الأئمة دول قال له 100 جنيه 100 جنيه قال له لا 250 وكان قبلهم جايب 100 بقى 350 بس الله احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نعرف بندور في الماليه وبنعرف هل ده كان قرار شافه من مبارك شوف طب انتوا كحركة ليه مثلا ما بتقدموش آه، تظلم او ترفعوا قضية د- امام القضاء في مصر وتبحثوا عن حقوقكم بالنسبة للقضايا نحن نخوض شق القضايا في شقين الشق الأولاني تفعيل المادة 4 من الدستور والشق الثاني المطالبة بحقوق الأئمة من ضمنهم ال 350 فإحنا ماشيين في هذا ال- إيه الإطار النقطة الثانية إحنا برضو أما الوزارة في بداية آه، ال- ظهور الحركة يا مش حسن نعم، اتفضل.
آه، الوزارة قالت تعالوا ما تيجوا تكلموا قلنا له مرحبا أهلا وسهلا قعدنا مع الوزارة لكن للأسف تبين لنا إني آه، يعني مضيعة وقت مضيعة وقت مضيعة وقت مضيعة وقت ومعرفة مدى القوة وعدم أنا- أنا علمت- لكن أنا عايز أسأل سؤال أهم اتفضل، من ده. سؤال اتفضل.
أهم من ده إيه؟
آه.
لو كان العلماء محتاجين ان هم علشان يطالبوا بحقوقهم كل هذا الحوار كل هذه المعارك وكل عشان وح- وحتى الآن على وشك الخروج إلى الشارع تمام.
وعلى عليه هل يتوقع أن أمة تتقدم وتنهض وعل- والعلماء مهانون والعلماء مخذولون والعلماء مهمشون والعالم لا يستطيع أن يشتري كتابا أنا عايز أضرب لحضرتك مثال بسيط كانوا قالوا هيدوكم لابتوب تقريبا او ولا في لابتوب ولا في أي حاجة على الإطلاق لو عندنا لا، هو- لابتوب الوزارة هتاخده وصل عليه أنا بقول لك الحقيقة بقى الحقيقة نعم الإمام الناجح في الوزارة يحارب أنا بقول لحضرتك هذا علانية ده كلام خطير.
والإمام اللي عنده 46 عقوبة إدارية وعنده 300 غياب هيبقى مستشار ومستشاره هياخد 5000 جنيه و6000 جنيه وكل يوم هيبقى عنده جلسة في الوزارة انت عارف كل يوم بينعقد جلسات مؤتمرات كده وندوات.
ومؤتمرات وكده وكل جلسة بتجيب ولجان.
50 و100 جنيه و50 و100 جنيه يبقى آخر الشهر يلاقي الخمسة بقوا 10000 جنيه أنا عايز أسأل حضرتك سؤال واقعي وبسيط طيب ويكون اخر سؤال عشان يكون خاطر- هو سؤال بسيط تمام انا عايز أت- أنا- آه، سيبنا من الشيخ خلف وحسن عبد البصير والمشايخ الموجودين في المدن اللي بيعملوا ويكدوا ويجدحوا علشان يقدروا يسددوا امورهم انا عايز اعرف الامام اللي في النجع والامام الضعيف الفقير الغلبان الموجود في النجع لما تمرض زوجته ويمرض ولده وتحتاج زوجته لجراحة ويحتاج ولده لجراحة ماذا يفعل حينما يجوع ماذا يفعل حينما يظمأ ماذا يفعل حينما يريد أن يستر عورته عورته ماذا يفعل هذه أسئلة نحن نلقيها إلى الشعب المصري إذا ضاع الإمام وضاعت الأوقاف وضاع العلماء وضاع الأزهر الاختلال الأم... اختلال أمن الأمن القومي لمصر وارد بدرجة 100% علينا أن نحمي علماءنا علينا أن نقدر علماءنا قدرهم علينا أن نحافظ عليهم علينا برضو ح- وضع الكفاءة في وضع وضعات طبيعي حتى عشان ما نوصلش لمرحلة يبقى فيه تمام.
حزازية و- مس- واستفزاز عالي بين الأئمة والدعاة في في في الوزارة داخل الوزارة وداخل المساجد جميل جميل يعني اسمحوا لي اخد الحلقة ديت باجج بعضها وارفعها كتلغراف سريع لوزارة الأوقاف وننتظر منهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يكون حد من ضيوفنا أو من الحركة حركة أئمة بلا قيود معانا ومعانا ممثل من وزارة الأوقاف نعرض ما طرحوه الآن ونسمع الرد من وزارة الأوقاف وتكون مناظرة أو مش عاوز أقول مو- يعني إيه أقول بين القائد والمقود في الوزارة بين الإمام وبين رئيسه ونشوف بين القصة.
شركاء بين الأخوة الأخوة بين فيه.
الشركاء بين الأخوة بين في المشوار الشركاء الواحد. بين تمام الأخوة.
بين الشركاء في الم- إيه، في المشوار الواحد نعم.
لكن حتى هذا الحين أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة شيخ حسن عبد البصير إمام من أئمة أوقاف الأسكندرية ودكتور خلف مسعود آه، آه، إمام أيضا من أوقاف الجيزة وكلاهما كما قلت آه، يعني آه، من حركة أئمة بلا قيود حتى نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نعرض فيها بعض مشاكل الدعاء وبعض مشاكل الأزهر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت نهضتنا